مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث النمو في الخدمة من طبيعة الخدمة الناجحة إنها خدمة نامية شبهها ربنا يسوع المسيح في إنجيل مرقس الإصحاح الرابع ببذار تلقى على حقل تبقى عشب وبعدين قمح مليان بالسنبل والسنبل مليان بالقمح زي شجرة باستمرار تنمو عمرنا ما شفنا شجرة لا تنمو لو انت بعدت عنها سنتين ثلاثة هتقدر تدرك النمو جايز وانت مرر عليها كل يوم مش واخد بالك لكن لابد ان تنمو الكنيسة الأولى بدأت هكذا السيد المسيح اختار 12 وبعدين كمان سبعين وبعدين بقوا 120 أخ في العلية وبعدين 500 أخ ظهر لهم في القيامة وبعدين يوم الخمسين 3000 واحد انضموا وبعدين قيل جماهير من رجال ونساء وبعدين قيل كانت كلمة الرب تنمو وتزداد وبعدين بدأت الخدمة من أفراد بقت مدن ومن مدن بقت أقاليم أورشليم اليهودية السامرة بلاد آسيا الصغرى بلاد الشرق الأوسط بلاد اليونان روما الكل خدمة تنمو باستمرار نمو الخدمة نمو الخدمة له صفتان أو طابعان الطابع الأول نمو في العدد والكمية والطابع الثاني نمو في الروح والتأثير الروحي من جهة النمو في العدد قيل عن الكنيسة إلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم وقيل عنها هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها ده النمو في العدد النمو في النوع في الروح يبدو في نمو يعطي كميه اكبر من الوقت للخدمه ثم ينمو الى التكريس الجزئي الى التكريس الكلي واحيانا الى الرهبنه او الكهنوت نمو ايضا في المخدومين في عدد الذين يعترفون ويتناولون نمو في الاجتماعات الروحيه نمو في الافتقاد نمو في الخدمه الاجتماعيه خدمه الفقراء نمو في كل انشطه الكنيسه ده النمو اللي موجود نمو في حياة كل إنسان يعني مش تنبسط إن عدد تلاميذك بيكتر لا لازم حياتهم الروحية أيضا بتتحسن مش بس معلومات معلوماتهم بتكتر إنما تطبيق هذه المعلومات في حياتهم بيظهر ويزداد نمو الإنسان اللي يبتدي علاقة مع ربنا وبعدين يقول له بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي يذوق وينظر ما أطيب الرب نمو يصل إلى حد القداسة ثم إلى الكمال كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل والنمو في الخدمة أيضا يشمل نموا في كل فروعها يعني مثلا نمو في فصول الخدمة نمو في وسائل الإيضاح السمعية والبصرية نمو في مكتبة الكنيسة في عدد كتبها وعدد المترددين عليها نمو في فصول ثانوي وجامعة وبالذات بقول دول لأن دول اللي بيحدث فيهم نقص نمو في الافتقاد نمو في الوعظ في الكرازة نمو في المطبوعات القوية السليمة نمو في استرجاع غير الأرثوذكس يعني ايه مثلا يعني هقول لكم كلمه صريحه لوجه الله والتاريخ من قيمة 120 سنة تقريبا ما كانش فيه غير أرثوذكس في مصر لا كاثوليك ولا بروتستانت وبعدين في بحر ال 120 سنة دي بقالهم قد إيه وإحنا قد إيه وكل نمو ليهم ليس عن طريق كرازي إنما عن طريق أخذ من أولادنا ماذا فعلتم؟ كل شوية والتاني ألاقي جوابات وشكاوى من فروع بتخبط في بعض وبتخبط في الكهنوت والحكاية مش عارفين لها راس من رجلين هو ده النمو بتاعكم النمو في المشاكل ومنين ما يوجد نزاع من هذا النوع يستغله الغير في الزحف إلى داخل أعضاء الكنيسة وفي تحويل أولادنا إليهم يقول إيه تنازع نصران على فريسة فكانت من نصيب الثعلب هم اتنازعوا على الفريسة فجه حد من هناك إيه راح واخدها إذا أردتم نموا حقيقيا في الخدمة أيضا ابحثوا عن الأحياء المحتاجة للخدمة أنا عايز أرتب دي على مستوى الكنيسة كلها لأن الأحياء المحتاجة للخدمة بيجي الغير ويعشش فيها أو المدن الجديده لسه ما ترتبتش الخدمة فيلحق حد بسرعة ويرتبها لحسابه الخاص من ضمن مشاكل بعض الناس انهم في النمو في الخدمة يحصرون انفسهم في دائرة ضيقة هي دائرة الكنيسة المحلية التي يعملون فيها يعني مفيش بعثات إلى الخارج مفيش تكوين مجموعات من الخدام تخدم في الأماكن المحتاجة النمو في الخدمة أيضا يحتاج إلى تنظيم الخدمة تنظيم الخدمة وإلى عمل خرائط لأماكن الخدمة ومعرفة كل شارع وكل بيت والمسيحيين الموجودين فيه وما تقولش الأرثوذكس الموجودين فيه المسيحيين الموجودين فيه لأن البروتستانت لما بيشتغلوا ما يقولوش بنفتقد البروتستانت بيمدوا في كل حتة اشمعنى الأرثوذكس لما يشتغلوا يقولوا في محيط الأرثوذكس كل واحد بروتستانتي بتشوفه في مصر إن ما كانش خواجة يبقى كان أصله أرثوذكسي وكل واحد كاثوليكي بتشوفه في مصر إن ما كانش خواجة يبقى كان أصله أرثوذكسي أمال جم منين؟ إن ما كانش هو يبقى أبوه يبقى جده لكن لازم العيلة كانت أرثوذكس فأنت لما تخدم اخدم في كل حتة عشان كده لما بيرسموا أسقف على أبروشية يقول لك أسقف المحافظة الفلانية أو المدينة الفلانية لكن ما يقولوش أسقف الأرثوذكس اللي في البلد دي أسقف المدينة كلها يا ريت كل كنيسة وكل فرع خدمة يبحث من جهة النمو في العناصر الآتية واحد نمو في عدد الطلبة المخدومين يعني ثانيا نمو في الخدام ثلاثة نمو في فروع الخدمة أربعة نمو في أنشطة الخدمة وبعدين يبحث أيضا عن المفقودين في الخدمة لأن في ناس مش بس لا لا يوجد نمو إنما يوجد فقدان المفقودين في الخدمة سواء كانوا تلاميذ أو مدرسين خدام أو مخدومين كذلك يبحث هل توجد مشاكل داخل الخدمة تعطل نمو الخدمة؟ هل توجد وسائط للنمو غير موجودة وتحتاجون إليها؟ أنا ما جاتنيش أبدا طلبات يقولوا نحتاج لنمو الخدمة إلى كذا وكذا وكذا كنت أسعدهم ما فيش غير فلان ضد فلان والخدام ضد أبونا وأبونا ضد الخدام والخدام ضد بعضهم والخادمات ضد الخدام وشغلانة يعني لا تتفق اطلاقا مع روحيات الخدمه وتعطل نموها لان الكتاب بيقول كل بيت منقسم على ذاته يخرب فازاي هتنمو الخدمه مع وجود معطلات مش بس معطلات نمو معطلات للخدمه كلها كذلك ابحثوا هل يوجد نمو في روحيات الخدام والمخدومين دي نقطة تانية تبحثوها يا ريت في آخر ال- اجتماعات إعداد الخدام دي ولا الخدام نبقى نعمل استفتاء بالنسبة لكم في الخدمة ونبعت لكم ورق مطبوع نشوف آه، الحالة ماشية ازاي وإيه اللي انتوا تحتاجوه بس مش هبعت لكم استفتاء ايه اللي انتوا تحتاجوه يقول له نحتاج انك تشيل ابونا فلان نحتاج انك تشيل الامين فلان الامينه فلانه ما ايه اللي تحتاجوه ايجابيا ايه اللي تحتاجوه ايه ايجابيا ويا ريت برضه في الاستفتاء نسال ونقول عدد المكرسين في الفرع عدد المكرسين في الفرع وعدد الصالحين للتكريس ولا الأسئلة دي محرجة حينما أبحث في التاريخ عن نمو الخدمة من أيام أستاذنا حبيب جرجس أجد عجبا ما كانش فيه خدمة إطلاقا إطلاقا ما كانش فيه خدمة زي ما قلت لكم ما كانش فيه مدرس للدين في الإكليريكية ما كانش فيه وعاظ وبدأت الخدمة تنمو لما بقى في مئات الوعاظ وآلاف الخدام وعشرات الآلاف من الخدام ومئات الفروع وبدأت الخدمة أيضا تنتقل من المدينة إلى القرية يعني إذا أردنا أن نبحث عن نمو الخدمة هل فروعكم تخدم في القرية أو الأحياء التي توجد داخل العاصمة ومع ذلك تعتبر كأنها من القرى يعني وسط العاصمة الكبرى القاهرة يعني حي العسال ولا حكر عزة ده مش هتعتبروه قرى قرى داخل القاهرة ده في قرى يمكن أكتر في حاجات في ناس ضايعين احنا عايزين يوجد أيضا نمو في محبة الإنسان لملكوت الله إذا وجد نمو في محبة الخادم لملكوت الله تلاقيه يبحث عن الملكوت في كل مكان على وجه الأرض وتلاقيه يبحث عن الملكوت في كل شخص انتوا ساعات بتتضايقوا من خلاص النفوس وساعات خدامهم كل واحد منهم لهلوبه يقابل كل واحد خلصت يا اخ وما خلصتش ليه وازاي نخلص عليك اه، ازاي نخلصك وتلاقي واحد كل يوم يعمل له كذا مكالمه مع ده ومع ده ومع ده ومع ده ومع ده وماشي هل يوجد في قلب كل واحد محبه كامله للملكوت هل يوجد نمو في سعيه لهذا الملكوت هل ينطبق على فرع الخدمه وعلى الكنيسه العباره التي وردت في سفر الاعمال وكان الرب في كل يوم يضم الى الكنيسه الذين يخلصون كان الرب في كل يوم يضم للكنيسه الذين يخلصون فين النمو فين النمو ان ما كانش فيه نمو فهل يوجد نقص هل يوجد ضياع وما سببه هل السبب منكم ام من غيركم طبعا هنقول من غيرنا لأن كل واحد يحب أن يبرر ذاته لو عملنا رسم بياني للخدمة عندكم ماذا يكون شكل هذا الرسم البياني شوفوا شخص زي بولس كيف كان يخدم ده راجل ابتدى ين- ينمو داخل نفسه من مضطهد للخدمة إلى خادم إلى بطل من أبطال الخدمة إلى زي ما سموه مقدام شيعة الناصريين حتى صار أكثر من تعب بالمقارنة بجميع الرسل وقال وأنا تعبت أكثر من جميعهم راجل يجري من اورشليم الى انطاكيا الى بافوس الى سيلاميس في قبرص الى فريجيه الى بنفيليه الى بيثينيه الى اسيا الصغرى الى جزر اليونان الى بلاد اليونان الى روما الى ايه الحكايه دي حتى وهو في السجن بيخدم ويكتب رسائل وهو في السجن انسان احب الملكوت وكل يوم من ايامه كان يضم فيه للكنيسه الذين يخلصون نمو في الخدمه خد واحد زي ماري مرقس خدم في الاسكندريه خدم في الخمس المدن الغربيه خدم في منطقه جيبيل ب- بلبنان خدم مع بولس الرسول في كل رحلاته خدم كنيسة روما وبشر فيها وضع إنجيله لخدمة العالم كله وفي وقت من أوقات الأيام الأخيرة لبولس الرسول يقول لتلميذه تيموساوس خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة قاعد بيشتغل معاه يساعده مش بس الكرسي الإسكندري ده في كل حتة وأسس كنائس كثيرة جدا جدا نمو في الخدمة طاقة طاقة بتتحرك في كل مكان وتأتي بثمر كثير وتأتي بثمر كثير لنمو الخدمة نحتاج أيضا لإزا... للكثرة من عدد الخدام والخادمات إلى إعداد روحي للخدام والخادمات يعني إحنا بنعمل إعداد للخدام ده إحنا عايزين إعداد الخدام أنفسهم مش ناس يعدوا لكي يصيروا خداما لا ناس خدام ويبتدي ياخدوا طاقة روحية أقوى وطاقة معرفة أقوى مثلا من جهة النمو في الخدمة كم خادم عندكم يستطيع أن يتكلم في اجتماع الخدام كم خادم يستطيع أن يتكلم في اجتماعات الشبان كم خادم يستطيع أن يتكلم في مؤتمرات التربية الكنسية كم خادم يستطيع أن يعظ في الكنيسة في في عظة القداس كم خادم يمكن ترشيحه للكهنوت كم كم خادم ممكن تكريسه أسئلة تحتاج إلى إجابة لكن كده حط يكلمون واقف في محله كده واخر ما نسال الخدام الاعزاء محبي الرب ومحبي الملكوت الواحد فيهم يقول بس انا غير مستحق لا يا اخي خليك مستحق واخد وذنبك عليا انجلك كبرياء تصوروا بقى لو بولس الرسول انا غير قال انا غير مستحق ده قال ويل لي ان كنت لا ابشر الخدمة التي لا تنمو تصاب بفتور وإذا زاد الفتور وتوقفت ممكن ترجع إلى الوراء وممكن بدلا من أن تنمو تنقص يوما بعد يوم انا عايز اخش في خط كده ما اعرفش انتوا توافقوني عليه ولا لا كتير من كنايسنا بيجي لها مال كتير تستخدم المال في المباني ولا تستخدم المال لا في خدمة الفقراء ولا في نمو الخدمة يعني لو واحد دخل في الخط ده تزعله وتقول له زعلته المجلس الكنيسة وزعلته القسيس ولاقي كذا جواب لماذا يا سيدنا تغضب الكهنة الله ونسيبهم ما يخدموش ونسيبناهم ما يخدموش لماذا يا سيدنا لا تشرف على الكهنة وإن أشرفنا عليهم وطلعت غلطة وعاقبنا لماذا تعاقب أين الرحمة وأين الحنو وإن ما عاقبناش يقولوا لماذا التسيب وترك كل واحد على كيفه حكاية إيه دي يا رب دي ده زي ما قال المسيح زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تبكوا هو حد فيكم يقول بس زمر كلنا هنرقص أنا يا جماعة عايزكم تاخدوا الخدمة بطريقة جدية تاخدوا الخدمة بطريقة جدية لا تظنوا ان الوداعه معناها الخمول والتكاسل وان الواحد يتحول الى جثه هامده ويقول وديع ومتواضع القلب وهو جثه هامده لا تتحرك ولا تنبض ولا تخفق ولا تتنفس ولا تمشي ولا تقوم ولا تقعد ولا تجري و وديع إلى درجة الموت اللي بيعملوا كده يبقوا فاهمين الوداعة خطأ فاهمين الوداعة خطأ السيد المسيح كان أكثر الناس وداعة وقال تعلموا مني فإني وديع متواضع القلب ومع ذلك طاقة جبارة بتشتغل في كل مكان يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب جاء يخلص ما قد هلك كله خدمة في كل حتة طيب قلنا عايزين الإكثار من عدد الخدام وأيضا من عدد المتكلمين في النواحي العالية من الخدمة والكلام نكتفي بالحكاية دي دلوقتي عشان نبقى نخش في موضوع تاني